إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم جئناك تائبين فتب علينا مستغفرين فاغفر لنا راجعين فتقبلنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أعنا على أنفسنا اللهم إن نفوسنا ضعيفة فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قوي في رضاك ضعفنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد هنبتدي معاكم محاضرة النهارده وهي محاضرة استكمالية للي بدأناه في المحاضرة السابقة في كيفية التعامل وكيفية فهم نفسية المراهق وسيكولوجية الصراع الذي يحدث في كثير من الأحيان ويحصل منه كم كبير من ردود الأفعال ولو ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في هذه المحاضرة سنتحدث عن الثقة وكيف نزرعها أو ما هي التوجهات والتوجيهات اللي ممكن الواحد يتعلمها عشان يبث الثقة في نفوس الأبناء ولعل النهاردة عامل أكثر من عشرات الوسائل لزرع الثقة في أبنائنا في هذا السن ولكن أنا حاسس بخواطر جت في عقول وقلوب كتير من اللي سمعوا أو بيسمعوا المحاضرات دي هو الموضوع صعب قوي كده ليه انت صعبتها لنا كده ليه الناس من قديم الأزل النهاردة بيربوا وما سمعناش على مسألة تركيز في مسألة التوعية التربوية في السن ده حقيقة المسألة صعبة والمسألة ما كانتش عمرها سهلة وأي بني آدم عاوز يحمل الأمانة ويجي عند ربنا سبحانه وتعالى موفي الأمانة فلا بد وعليه أن يقوم بما ينبغي يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فهي أمانة بكل المقاييس وبالتالي المسألة صعبة المسألة صعبة جهاد النفس في سبيل إصلاحها عشان نوجه صح صعبة قصة ظريفة كده برضو نخفف جو وطئة التربية إن في شاب جه عاوز يتعلم من سقراط مبدأ الفلسفة فقال له أنا عاوز أعرف كل حاجة أنت بتعرفها فقال له سقراط إذا كانت تلك هي رغبتك حقا يعني دي رغبتك قوي فاتبعني إلى النهر تعال معايا احنا رايحين الإيه النهر الولد ماشي ورا سقراط بيشوف طريقة حركاته طريقة مشيه بيشاور ازاي بيتكلم ازاي لحد ما وصل الى النهر جلس سقراط على ضفة النهر جلس الولد على ضفة النهر سقراط قال له خد بالك بص نظرة واعية متمعنة على النهر ده وقول لي انت شايف ايه الولد بص كده انا مش شايف حاجة انا مش شايف غير المية فقال له سقراط لا بص كويس فبص كويس فالولد بينحني عشان يبص ويدقق ويقرب النظر سقراط مسك راس الولد ودخلها داخل المية الولد طبعا قاعد يعني المية مغرقة راسه وهيغرق وسقراط ماسك بقوة راسه ومنزلها تحت المية والولد يعني خلاص هيخلص جذبه في آخر لحظة سقراط وحطه على ضفة النهر فالولد طبعا ردة الفعل الطبيعي انت مجنون انت واضح ان دماغك يعني خفت انت عجوز اخرق انت انت قاعد يتكلم الولد انت عاوز تعمل ايه بالظبط عاوز تقتلني انا قلت عاوز اتعلم كل حاجة عندك مش عاوز اقتلني فقال له سقراط لما كنت ماسكك وماسك راسك وحاططها تحت المية ايه الشيء اللي كنت تتمنى بقوة وتحبه وعاوزه اكتر من اي حاجة تانية فالولد بيقول له انا كنت عاوز اتنفس شويه هواء دي اكتر حاجه كنت عاوزها وانا تحت النهر ان انا عاوز اتنفس فقال له سقراط لا ترتكب ابدا حماقه الظن بان الحكمه تاتي بهذه السهوله يعني يا تربويين يا اللي عاوزين تعلموا الاولاد ازاي يربوا ويتربوا خدوا بالكم المساله مش بهذه السهوله المساله صعبه وشبهها سقراط في وقت من الأوقات بالمعنى اللي موجود لا ترتكب أبدا حماقة الظن بأن الحكمة تأتي بهذه السهولة يا صديقي الصغير عندما ترغب في التعلم بقدر ما كنت ترغب في بعض الهواء توا عد إلي مرة أخرى يعني بيقول له إذا كنت عاوز تتعلم وإذا كنت عاوز تدرب نفسك وإذا كنت عاوز تبقى ماهر وإذا كنت عاوز تبقى حاجة فلو سمحت ما تجيليش إلا أما تكون نفسك تتعلم زي ما نفس الغرقان وهو بيغرق في شوية هواء هي حكمة صراحة حقيقي اللي عاوز يتعلم شيء لابد وأن يحس بقيمته لأن القضية في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة وبناء على كده من المفترض علينا ان احنا ناخد بالنا بقى ان احنا اول ما ابتدينا نسمع اول محاضرة ما بنسيبش المجموعة الا مع اخر محاضرة يعني عاوزين نقول ان احنا في خندق واحد بنحاول قدر المستطاع ان احنا ندفع اولادنا الى ما هو صالح والى ما هو جيد لفت انتباهي وانا بتكلم المرة اللي فاتت على الصراع وان كل واحد عاوز يثبت ذاته وان كل واحد عاوز يبقى يعني متفرد وان كل واحد عاوز يبقى في بعض اوقات يستقل بذاته بشكل او باخر لفت انتباهي قصة من القصص قد ايه ان شبابنا مفتقدين انهم يثبتوا ذاتهم قصة غلام الاخدود غلام الاخدود ده اللي هو كان في وقت من الاوقات 11 سنة 12 سنة 13 سنة يعني في السن ده وازاي ان الولد ده ببساطة استفاد من الطاقة اللي موجودة عنده في مرحلة المراهقة إلى إنه هو يعمل شيء كويس قوي من خلال العند ومن خلال تمسكه بفكره ومن خلال اندفاعيته ومن خلال رغبته إن يعمل حاجة كويسة وده يؤكد إن الاندفاعية أو العند اللي عند أولادنا ممكن تستثمر كويس وممكن تستثمر وحش ممكن يكون إنسان ذا نشاط يبقى سلوكه سيء وممكن يكون سلوكه خير لكن يلاقي حد يوجهه ويديله الثقة بأنه يقدر يعمل ده غلام الأخدود ببساطة هو غلام بسيط صغير في الحديث رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال كان ملكا في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر الغلام مر إلى راهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي أما بدأ يتأخر الساحر بيقول له أنت تأخرت فين الولد بيقول للراهب أنا مش فاهم إيه الصح هل الصح اللي والدي قال لي أتعلمه ولا الصح اللي أنت بتقول أتعلمه كلامك حلو كلام الساحر حلو أنا في الصراع اختار ايه هو ده هو ده الصراع الحقيقي للمراهق الولد بيتعرض عليه فكرتين فكره يؤيدها الاباء وفكره ثانيه يؤيدها المحيطين بيه والولد يقول انا فين من دول اين ذاتي انا عاوز ايه بالظبط فقال اذا خشيت الساحر فقل حبسني اهلي واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك اذا اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس يعني دابة عظيمة يعني إيه قيل إنه أسد قيل إنه هو حيوان من الحيوانات الشرسة دخل المدينة فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس يعني هو قال إيه أنا بقى بصراحة مش قادر أفصل إيه الصح وإيه الغلط أنا موقف زي ده يا رب يعني أنا هستخير وأشوف لو قتلت الدابة دي بال الطوبة دي بالحجر ده يبقى يا رب أمر الساحر ده مش محبب ليك أمر الراهب هو المحبب أنا همشي في سكة الراهب واخلص بقى من ضيلمة الصراع الطويلة اللي ما بين الصح والغلط الراهب والساحر والدي بيقول لي كذا وأنا حاسس بكذا فأتى الراهب فأخبره قال له أنا عملت حاجة غريبة أوي النهاردة أنا قتلت الدابة اللي دخلت المدينة ومخوفة الناس وكنت استخرت ساعتها إن لو الدابة ماتت يبقى أنت الصح فقال له الراهب أي بني أنت النهاردة أنت اليوم أفضل مني عند ربنا سبحانه وتعالى فقد بلغ من أمرك ما أرى أنا شايف أنك أنت ما شاء الله الله أكبر بالرغم من الراهب أكبر سنا خد بالك بقى من الثقة شوف بالك بقى أما بيحط الواحد بي... الراهب ده أعلم من الولد بكتير الراهب ده هو اللي علم الولد يعني أستاذه وبالرغم من كده شوف مبادئ الثقة أما بتحب تديها لابنك بيقول له أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى أنا شايف مستقبل باهر أنا شايفك هتقدر تحقق اللي أنا ما قدرتش أحققه في وقت من الأوقات وإنك ستبتلى خد بالك بقى شوف الكلام الحلو الرائع إنك أما تقول للمراهق أنت اخترت السكة دي بس خد بالك بقى هتمتحن كتير وناس كتير جدا هتزعزع ثقتك في السكه اللي انت ماشي بيها خد بالك لازم تكون واثق في السكه دي فبيقول له خد بالك هتقع في مواقف كتيره هتقف قدام بابا وتتكلم وتتناقش عمك وتناقش وتتكلم وهكذا يعني قصدي ايه قصدي ان الفكر العالي اللي كان موجود في وقت من الاوقات عند الراهب ده مطلوب الاباء والامهات لما كنا بنقول انه هيفقدوا السيطره ولا هيفقدوا القدره على انهم يعرفوا اولادهم بيعملوا كل حاجه شوف الراهب ببساطه بيقول له إيه؟ بيحلل القصه والقضيه في منتهى السهوله وانك ستبتلى خد بالك انت ماشي في السكه دي يبقى هتلاقي صعوبات ومشاكل فحضر نفسك ما دمت اخترت السكه دي وخد بالك ان المراهق لما بيختار السكه الصح ومقتنع بيها وسبنا له حرية الاختيار تأكد تماما انه بيدافع عنها في منتهى القوة حتى لو السكة غلط حتى لو صاحب السوق ده بيرميه ورا الشمس لكن هو حاسس بمصداقية العلاقة بينه وبينه بيمشي وراه مهما كانت الظروف الإمكانية عشان كده بقول لك استفدها للتوجيه السليم بشكل أو بآخر وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي اوعى ابدا تقول علي يا ابني استحمل وتعالى على نفسك وكان الغلام يبرئ الاكمه يعني من ولد اعمى والابرص اللي في جسمه بياض ويداوي الناس من سائر الادواء فسمع جليسا للملك وكان اعمى ان الولد ده بلغت شهرته في العلاج مبلغ اعلى من الاطباء عنده كرامات من خلال المعرفه دي بدأ جليس الملك يتحرك بهدايا كثيرة للغلام عشان يشفيه من العمل اللي هو فيه وبعت له بالهدايا ودخل عليه فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى شوف الثقة أما تتولد عند الولد من خلال رب العالمين شوف قد إيه التواضع بتاع الولد قد إيه تقوقعه على الفكرة اللي اتعلمها بشكل أو بآخر فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك في الثقة يعني هو ما بيدورش على منبع ثقة ذاتي لنفسه بقدر ما بيرشد الناس إلى الخير فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك يعني جه إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس في كل يوم لكن المرة دي مردود البصر فقال من رد بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فعذبه فدله على الغلام فأخذ الغلام فعذبه فأدله إلى إيه؟ إلى الراهب يعني بدأت المسألة تخش دلوقتي في صراع أنت صح ولا غلط بدأ الولد يحتك بالابتلاءات بدأ الولد يرشد على الراهب فلما جيء بالراهب نشر من رأسه إلى أخمص قدميه قدام الغلام وبيقول له الملك بيقول للراهب ارجع عن دينك فأبى لحد ما وضع المنشار ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه قال لأفعلن فيه ما لم يفعل في أحد من قبل ده بقى لازم أعمله عبرة لمن لا يعتبر وخد بالك إن القضية اللي شايلها شايلها مراهق إن تحمله للمسؤولية من مبدأ الثقة اللي اتغرست فيه في وقت من الأوقات ببساطة دايما ده بيساعد المراهق أن يخطو خطوات واسعة ودايما حط في ذهنك دايما الراجل اللي اخد ابنه بعد رسوبه في مادتين وعشاه وادى لابنه معنى من المعاني عالي جدا بانه يثق في ابنه انه يستطيع وافتكر دايما الدكتور محمد نصار اما مسك ايدي في وقت من الاوقات وقال اخوكم او زميلكم ياسر هو الوحيد اللي فكر انه يتكلم بالرغم ان انا ما اتكلمتش الا ان دلوقتي انا بتكلم شوف قد ايه ان حاجات صغيره وبسيطه بتفرق عند المراهق وتدفعه الى ما هو افضل في ملايين من المراهقين كانوا بيعيشوا في زمن الغلام لكن ما حدش ذكر زي ما ذكر الغلام ده السبب الرئيسي في التربيه النفسيه اللي كان بيعملها الراهب ليه والثقه اللي اداها له طبعا دفعوا الى نفر من اصحابه وقال لهم اذهبوا به الى جبل كذا اصعدوا الى الجبل فصعدوا الى الجبل فلما بلغوا ذروته فإن رجع عن دينه يعني أما توصلوا الآخر خيروه لو رجع عن دينه هاتوه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا إلى الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت فارتجف الجبل سقط كل من كان حوله ورجع الغلام إلى الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى كفاني بهم فدفعوا إلى نفر آخرين عشان يوصلوا في وسط البحر يلقوه إن لم يرجع عن دينه فقال قولته السابقة اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت فإذا بالبحر يموج ويسقط كل من كان في السفينة ويبقى ذلك الغلام ثم رجع إلى الملك فقال له يا أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب هذا الغلام ثم ارمني قتلتني أمام الناس جميعا فكرة بسيطة قوي ذكية قوي لدرجة ان الملك ما خدش باله من مدى عمق الفكرة من مدى قوة تفكير الولد قد ايه الشباب في السن ده لو استثمرنا تفكيرهم بشكل او باخر يمكن ان يخرج منهم ما لا يخرج من الكبار الملك اتضحك عليه الملك أصيب الملك فقد بصيرته الملك جمع الناس زي ما قال وربطوا صلبه ومسك سهم من كنانته ثم قال باسم رب الغلام أقتل الغلام والناس سمع الصوت وشايفين السهم وهو ينطلق إلى قلب ذلك الغلام فمات الغلام وبالقطع عارفين القصة الطويلة اللي احنا عارفينها الناس كلها قالت ايه امنا برب الغلام سبحان الله امنا برب الغلام الناس كلها امنت عمل اخدود كبير القى فيه نيران شديده بدا يدفع الناس يدفع الناس الى ان جاءت امراه تحمل طفلا يعني قلقت الست خافت ده طبيعه الامومه والطفوله فما كان من الطفل الا ان قال يا اماه اصبري فانك على الحق وانها لخطوات الى الجنه يعني احنا عاوزين نقول ان هو النماذج دي لازم نبص لها بمفهوم تاني مختلف ان ان احنا نفسنا فعلا حقيقه نبث الثقه في نفوس اولادنا بشكل جيد عشان يخرج منهم المعاني الضخمه اللي موجوده لكن احنا لازم نكمل الحته بتاعتنا اللي ناقصه حته في غايه الاهميه حته بننهي بيها الصراع اللي اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت عشان نخش في مبدأ من مبادئ الثقة لكن قبل ما نخش في تكملة الموضوع في عنوان صغير كده من يمتلك المشكلة مشكلة من امتى اتدخل في مشكلة ابني امتى ابني اما يكون عامل مشكلة في المدرسة او في الشارع او مع اصحابه او عامل مشكلة مع والدته او عامل مشكلة مع مين اتدخل وامتى اسيبه يتحمل المسؤولية وامتى يتحمل تبعات الخطا اللي هو وقع فيه في كتير من الاحيان احنا ما بنسيب لهمش حريه التصرف خالص اما بيبقى في مشكله بنقدم لهم الحلول على طول اما بيبقى في مشكله في المدرسه ممكن ننهيها في الشارع بننزل معاه مع الجيران بننهيها مع مع مع دي مش شغلتك انت شغلتك تربوي بتوجه حدود تدخلك في حياه ابنك لابد وان تكون محدده ومقننه عشان كده جبت استبيان صغير من ايه من اربع اسئله وجاوب عليها بنعم او لا وشوف اجاباتك وفي الاخر هقول لك امتى تتدخل وامتى ما تتدخلش اسال نفسك في اي مشكله ابنك نفسه وقع فيها هل حقوقك انت كاب لم تحترم نعم ام لا يعني مشكلته في المدرسه ملهاش علاقه بحقوقك يبقى المشكله دي حقوقي لم تحترم مين اللي قال لا لكن لو مشكلة خاصة بيك أنت حقوقك يبقى تتدخل مشكلة مع الجيران أنت مالك يتصرف مع الجيران وهكذا هل يمكن أن يتأذى أحد تقول نعم أم لا تقول نعم أم لا هل هناك تعدي على حق الغير يعني هو خد حق حد صادر حق حد اعتدى على حد آخر سؤال بقى هل ابني لا يستطيع تحمل المسؤولية أهي دي بقى الفيصل هتلاقي ان معظم المشاكل عندك ان ابنك ما صادرش حقوقك ممكن يتأذى حد ممكن يتعدى على حق الغير لكن هتلاقي ان النقطة الفاصلة اللي تخليك تتدخل في حل مشاكل ابنك وتبقى انت المتسبب في المشكلة اصلا ومش ابنك هو المتسبب اذا كنت لم تعلم ابنك تحمل مسؤولية يبقى يوم ما تقول لي هل ابني لا يستطيع تحمل المسؤوليه؟ نعم ابني لا يستطيع تحمل المسؤوليه تبقى مصيبتك انت، يبقى مشكلتك انت، يبقى لازم تروح للمدرسه وتروح للجار وتروح لهنا وتروح لهنا وتبتدي تصلح الامور لانك انت اللي مبوظ الدنيا. لكن لو حصلت الثلاث مشاكل ان حقوق صودرت وتاذى الغير وانه تعدى على حد تأكد تماما انك لو مخليه عنده قدر من تحمل المسؤولية هو اللي يكفي نفسه هو اللي يكفي نفسه هو غلط لازم يتحمل تحمل مسؤولية عشان كده بلفت الانتباه ان احنا الاستقلال الذاتي بتاع اولادنا لازم يكون في صورة تحمل مسؤوليات ان انا اديله مسؤوليات ان الابن يبقى متحمل مسؤولية ما يصنع وهي دي مصيبتنا حاليا دايما بنقول ان اولادنا لا يستطيعوا تحمل المسؤوليه لا يستطيعوا تحمل المسؤوليه ما هو طبعا انت بتتدخل وتحط مناخيرك في كل حاجه عشان كده اما اقول لك من يمتلك المشكله المشكله مشكله من دي مهمه جدا لازم تحددها من الاول عشان تعرف انت ربيت ولا ما ربيتش لو اجابتك على السؤال ابني لا يستطيع تحمل المسؤوليه نعم يبقى انت اب فاشل وام فاشل معلش يا اسلوب التربوي دايما بيبقى ناشف اسلوب قياسي نعم ولا خلصنا يبقى انت فاشل لان هو ولد لا يعتمد على ذاته معنى كده هيبقى عالة طول العمر على غيره وعليك وعلى زوجته وعلى اولاده وبالتالي لابد ان يكون هناك قدر من تحمل المسؤوليه الفرد صاحب المشكله هو المسؤول عن حلها لذا لا يتدخل الطرف بالحل الا بالاتفاق مهمه جدا عشان كده بقول لكم يعني الحاجات اللي انا بديها هنا بتدي بس يعني علامات على الطريق انا وصلت بالتربيه لاي محتوى واي ايه صوره من الصور هنكمل كلامنا بيقول لك غالبا ما يستخدم المراهق سلوك سوي او غير سوي لما يعتقد انه مناسب ويتتبع هذا اثر في تصرفاته وهيئته الولد بيشوف موقف فبيتصرف ممكن يتصرف وحش ممكن يتصرف كويس وبناء على تفكيره ده بيؤدي الى التصرف اما التصرف ده سليم واما التصرف ده مش سليم النقطه مش في ده المشكله مش في مش في انه اتصرف صح ولا غلط المشكله فيك انت كيفيه تفاعلك واستقبالك انت لهذه التصرفات هو ما يحدد استمراريه هذا السلوك او اختيار تصرف او اسلوب اخر اما ابنك بيغلط انت بتستقبله ازاي رد فعلتك عامل ازاي اما بيعمل حاجه كويسه ردة فعلتك عاملة ازاي فاكرين البنت اللي كانت بتقول انا كنت بعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا وما كانوش راضيين فقلعت الحجاب بطلت تصلي خد بالك لان هو استقبالنا عند اولادنا بشكل او باخر وبصورة باخرى اما كان ابني بيتكلم على قدرته على ان هو يعمل كمبيوتر ولا غيره اتفه المواضيع دي كلها واقول له مذاكرتك وعملت وما عملتش وما بقولش ده غلط بس يعني مش في اللحظه دي مش يجي يكلمني قد ايه اصحابه مبهورين بيه تيجي تقول له هو تعالى تخليهم يجوا بقى يعني يتفرجوا على البيت انت بتعمل ايه المبهورين بيك دول اللي فاكرين كذا اما يجي ابنك يقول راي من الاراء في وسط البيت راي هو شايفه واحتمال يكون صواب تكتشف انك انت بتحقر من هذا الرأي وما تسمعوش اصلا اما يحدث خلاف بينك وبين زوجتك ويحس الولد انك انت شد على ام يتيدي شوية يقول لك بس يا بابا الله يكرمك انت عارف يعني انا انا بحبكم انتوا الاثنين وانا بس حاسس ان في كذا وكذا وانت كويس وهي كويسه ولا تتدخلش انت ايه عشان تتدخل الله ايه ده ايه الدنيا ماشيه كده ليه الدنيا مش صعبه انت مجرد اب لست إله ولست في صورة نبي أو مرسل أنت فرد عادي من الأفراد وغيرها خد بالك أن الولد ممكن يتصرف سلوك سوي أو غير سوي هو شايف ده مناسب مطلوب منك أنك تتفاعل وتحيطه بهذا القدر من التفاعل عشان تقدر تتفاعل معاه بشكل أو بآخر يتعلم الأبناء من الآباء ودي جملة لازم تحطها بقى إيه قانون عام في مسائل التربية يتعلم الأبناء من الآباء مما يفعلونه أكثر مما يقولونه مهما قعدت تتكلم على قيم ومثل وغيرها وانت ما بتعملش حاجه من هذه القيم تاكد تماما انك هوى فاكرين قولة الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فعلا فعلا في كتير من الأحيان الولد بيبص كده للبق اللي شغال طول النهار توجيهات وغيره وهو في أفعاله متناقض تماما مع كل قيمة من هذه القيم اللي بيتكلم فيها عشان كده بقول لك لن يتفق أولادك معك في كل قيمك ولكن إن كان هناك قيمة سلبية في طفلك فتأمل بعناية وخد بالك كلمة طفلك دي هناك قيمة سلبية في ولدك أو ابنتك فتأمل بعناية ماذا شاهد أولادك في أفعالك شوف هم شافوا إيه تصرف كما تحب أو كما تحب ابنك أن يتصرف شوف أنا بقول لك إيه تصرف كما تحب ابنك أن يتصرف أبناؤنا يتعلمون مما نفعله أكثر من أقوالنا وخد بالك من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المراهق يراقب تصرفاتك وأسلوبك وما يؤثر فيك ثم يختارون لأنفسهم نوعية القيم وما يريدون في عنوان صغير كده بقوله لك اجعل ابنك طائرة أنت قائدها يا حلوة دي يعني إيه يعني ابنك أكنه طيارة وأنت القائد بتاعها دايما دايما أقول لك اجعل الطائرة هو ابنك في مجال رؤيتك وراقبه على شاشة الرادار مش لازم تكون لازق فيه ولكن أو من بعيد عندما يكون هناك عطل ما أو تأخير في وصول الطائرة فعليك أن تصلح هذا العطل وتعيد جدولة رحلة الطيران القادمة لا تستطيع ترك عملك كمراقب ومتحكم في الطائرة إلا إذا سلمت هذه المأمورية لمن تثق به كي ينوب عنك النقطة الرابعة عندما تتعرض الطائرة لبعض المطبات عليك الالتزام بعملك والقيام بواجبك خلاص ابني راح خلاص الدنيا اتهدت لك عليك الالتزام بعملك والقيام بواجبك فلا يوجد شيء آخر أكثر أهمية من هذا الموقف من أكبر الأخطاء فقدان الاتصال بالطائرة وإذا حدث هذا لابد أن تبذل قصارى الجهد لإعادة الاتصال مرة أخرى افتكر دايما أن ابنك تفكيره موزع ما بين رأي الآخرين فيه وده مؤثر المدرسة وده مؤثرة الوقت والعامل ده مؤثر المستقبل وعامل وده مؤثر الخلافات الأسرية أو الخلافات المختلفة اللي ما بينه وما بين أصدقائه لا تتعجب أبدا أبدا بالرغم من العلاقة الحميمة والاهتمام بينك وبين أولادك إلا أنهم يسعوا تماما إلى الاستقلال والخلاف في الرأي وتبقى أنت حائر كيف تتصرف في الأمرين بالبساطة ببساطة كلما كانت علاقة الآباء والأمهات متوترة مع أبنائهم قبل فترة المراهقة الدنيا بتبص خالص ولكن هناك طرق للتعامل بطريقة أبسط مع المشاكل ما بين الرغبة المتزايدة عند المراهق للاستقلال بيقابلها شعور بالخوف وده تلخيص كل اللي قلته في المحاضرة اللي فاتت ولحد الحتة دي ما بين الرغبة المتزايدة عند المراهق للاستقلال بيقابلها شعور أبوي بالخوف من فقد السيطرة على تصرفات المراهق والخوف عليه من الأذى ومن هنا تحدث المشاكل وبالتالي بعد هذا الخضم الواسع اللي كنا بنتكلم عليه لازم ناخد بالنا بقى من نقطة في غاية الأهمية إن كل ده بياخد من أولادنا كتير من ثقتهم بنفسهم كتير من تركيبتهم كتير من الثقة بتاعتهم وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته